اسمك معنا جميل عذرا ملكش مثيل اسمك معنا جميل عذرا ملكش مثيل سيدة السمايين وكمان الأرضيين يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين يا مريم في صلاتك نور بيدي التايهين انت الحصن المانع والملجا للجميع انت الحصن المانع والملجا للجميع شلت يسوع طفل رضيع شلته كالبشريه
يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين يا مريم في صلاتك نور بيدي التايهين حبي عذراء انا يوم بعد يوم نما حبي عذراء انا يوم بعد يوم نما ليك يا باب السما يا فرحة كل حزين يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين يا مريم في صلاتك نور بيدي التايهين يا تابوت العهد انت يا عذراء حملتي يا تابوت العهد انت يا عذراء حملتي رب المجد وشلتي الجالس على الشروبين يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين يا مريم في صلاتك نور بيدي التايهين يا عصا هارون محتاج دي شفاعتك شفا وعلاج يا عصا هارون محتاج دي شفاعتك شفا وعلاج ولدت بدون زواج رب الناس أجمعين يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين يا مريم في صلاتك نور بيدي التايهين يا منارة ذهبية يا ذات البتولية يا منارة ذهبية يا ذات البتولية يا مريم اشفعي فيا يا رجاء المسيحيين يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين يا مريم في صلاتك نور بيدي التايهين مريم يا تبارسينوس يا سما ثانية ليسوس مريم يا تبارسينوس يا سما ثانية ليسوس ده كان فيك بعجيوس الواحد من اثنين يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين يا مريم في صلاتك نور بيدي التايهين يا والدة الإله ضعفنا انتي عارفاك يا والدة الإله ضعفنا انتي عارفة عجزنا انتي حاسة صلي لنا كل حين يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين يا مريم في صلاتك نور بيدي التايهين يا زهرة نيرة وغير متغيرة يا زهرة نيرة وغير متغيرة يا شجرة مثمرة لشفاعتك محتاجين يا عذراء بشفاعتك نجا للغرقانين
صلاتك لينا بخور أمام خالق الدهر صلواتك لينا بخور أمام خالق الدهر صلي لنا يا أم النور يا شفيعة الملايين أضرب بشفاعتك مجال الغرقانين يا مريم بصلاتك نور بيدي التايهين
مهما ينادي يسوع مش بسمع أحوالي غريبة وبقيت يا عذرة بتصنع الزهد والطيبة
وبقيت يا عذرا بتصنع الزهد والطيبة
صلي لي يا عذرة مهلك شي وكوني ويايا ده يوحنا صورته على وشي ويهوذا جوايا
ده يوحنا صورته على وشي ويهوذا جوايا
قلبي بقى فاضي من الأشواق بقى ناسي حب الله للشر بس أنا مشتاق ارفعي عني صلاة للشر بس أنا مشتاق ارفعي عني صلاة صلي لي يا عذرا مهلك شي وكوني ويايا ده يوحنا صورته على وشي ويهوذا جوايا
ده يوحنا صورته على وشي ويهوذا جوايا
ما بقيتش اصلي بروحانية بقول كلام وخلاص بقدم للفقراء عطية علشان تشوفني الناس إذا أقدم للفقراء عطية علشان تشوفني الناس صلي لي يا عذرا مهلك شي وكوني ويايا ده يوحنا صورته على وشي ويهوذا يا جوايا
يوحنا صورته على وشي ويهوذا جوايا
قلبي مليان من الرياء والحقد والغيرة عايش حياتي بكبرياء أعمالي شريرة
عايش حياتي بكبرياء أعمالي شريرة
صلي لي يا عذرا مهلك شي وكوني ويايا ده يوحنا صورته على وشي ويهوذا
يا جوايا يوحنا صورته على وشي ويهوذا جوايا ساعديني اتعلم منك يا ساكنة في قلبي ده انا ما استاهلش اكون ابنك يا عذرا يا امي
أنا ما استاهلش أكون ابنك يا عذرا يا أمي قدام صورتك واقفة أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول قدام صورتك واقفة أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول حطيت كل همومي قدامك حطيت كل همومي قدامك وبصلواتك أنا محمود
قدام صورتك جيت بخشوع اصلي وكل قدام صورة الجيت بخشوع صلي وكل ندم ودموع يا عذرا يا مالية بحبك قلبي اذكريني عند يسوع قدام صورة الجيت بخشوع صلي وكل ندم ودموع يا عذرا يا مالية بحبك قلبي اذكريني عند يسوع قدام صورة الواقف أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول قدام صورتك واقف أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول حطيت كل همومي قدامي حطيت كل همومي قدامي وبصلواتك أنا محمود محدش شاف لحنانك زي ونورك مالي قلوبنا ضي محدش شاف لحنانك زي ونورك مالي قلوبنا ضي صلي لابنك يا أم النور إنه يقوي إيماننا الحي محدش شاف لحنانك زي ونورك مالي قلوبنا ضي صلي لابنك يا أم النور إنه يقوي إيماننا الحي قدام صورة الواقف أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول قدام صورتك واقف أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول حطيت كل همومي قدامي حطيت كل همومي قدامي وبصلواتك أنا محمود قلبك عمره في يوم ما اتغير مهما عملت خطايا اتحير قلبك عمره في يوم ما اتغير مهما عملت خطايا اتحير برضو بشوف حبي في عينيكي واتغيرت طفل صغير قلبك عمره في يوم ما اتغير مهما عملت خطايا اتحير برضو بشوف حبي في عينيكي اتغيرت طفل صغير قدام صورتك واقف أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول قدام صورتك واقف أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول حطيت كل همومي قدامي حطيت كل همومي قدامي وبصلواتك أنا محمود لطفك خلاني ندمان على كل خطايا زمان لطفك خلاني ندمان على كل خطايا زمان وبجاهد أعيش ليسوع بشفاعتك يا نبع حنان لطفك خلاني ندمان على كل خطايا زمان وبجاهد أعيش ليسوع بشفاعتك يا نبع حنان صورتي واقف أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول قدام صورتك واقف أقول يا عذرا يا قديسة يا بتول حطيت كل همومي قدامي حطيت كل همومي قدامي وبصلواتك أنا محمود
أمي وأملي مريم العذراء تشفع لأمام رب القدرة دلة قوية محبة حنية ما أهمل الطلبي ولا مرة أمي وأملي مريم العذراء كلية القداسة المباركة ستنا الطهرة الممجدة دايمة البتولية والدات الإله وفيها العظمة مجسدة دي أمي وأملي مريم العذراء
أمي وأملي مريم العذراء تشفع لي أمام رب القدرة دلة قوية محبة حنية ما أهملت طلبي ولا مرة أمي وأملي مريم العذراء
النبوات دلت عنك والأنبياء وصفوا عجايبك إزاي هتكوني أم ربك وتعيشي بتقول بعد ولادتك دي أمي وأملي مريم العذراء أمي وأملي مريم العذراء تشفع لي أمام رب القدرة دلة قوية محبة حنية ما أهملت طلبي ولا مرة أمي وأملي مريم العذراء بالتهليل جالك غبريال رئيس الملايكة وقال أجمل بشرة خلاص تتقال تستحقها دي أم المتعال دي أمي وأملي مريم العذراء أمي وأملي مريم العذراء تشفع لي أمام رب القدرة دلة قوية محبة حنية ما أهملت طلبي ولا مرة أمي وأملي مريم العذراء يا متواضعة يلي روحتي عالهيكل يا طهرة وقدمتي ذبيحة تطهير لما ولدتي تعليم الناموس طاوعتي دي أمي وملي مريم العذراء أمي وأملي مريم العذراء تشفع لي أمام رب القدرة دلة قوية محبة حنية ما أهملت طلبي ولا مرة أمي وأملي مريم العذراء وحفظت السر جواكي ولا بحتي بشكواكي لحد ما ولد اللي فداكي الكل بفخر يطوبوكي أمي وأملي مريم العذراء أمي وأملي مريم العذراء تشفع لي أمام رب القدرة دلة قوية محبة حنية ما أهملت طلبي ولا مرة أمي وأملي مريم العذراء اذكرينا امام عرش النعمة خلي ابنك يوهبنا رحمة يعطينا بساطة مع حكمة ويكون الفردوس لبابلوس اسمه دي أمي وأملي مريم العذراء أمي وأملي مريم العذراء تشفع لي أمام رب القدرة دلة قوية محبة حنية ما أهملت طلبي ولا مرة أمي وأملي مريم العذراء أمي نفسك يا عذراء من الهم دايما ومن كل ضيق حياتك علامة لعطف الله علينا يا أم المعونة ويا رب رفيق شفاعتك بتحمي ولادك يا عذراء من الهم دايما ومن كل ضيق
يا عذراء يا أمي حنانك ملكني وحبك لقلبي نعمة صديق ودايما بتبقي معايا في نيتي شفاعتك تهوي هموم الطريق
يا أم العذراء يا حب وطهارة وقلبك حنين ووجهك رايق صبرتي يا أمي على كل دقيقة لأنك بطهرك إيمانك عميق يا أم العذراء يا حب وطهارة وقلبك حنين ووجهك رايق صبرتي يا أمي على كل دقيقة لأنك بطهرك إيمانك عميق
يا عذراء يا أمي حنانك ملكني وحبك لقلبي نعمة صديق ودايما بتبقي معايا في نيتي شفاعتك تهوي هموم الطريق
عرفت انه هو الهك وابنك بحبه وحنانه رواكب عطفه وتحت صليبه بكيت وصرختي لكنه بحبه عزاك بلطفه عرفت انه هو الهك وابنك بحبه وحنانه رواكب عطفه وتحت صليبه
يا أم حمل الله يا فرحة إبراهيم تهلل حين رأى مساقا من القرنين يا أم حمل الله يا فرحة إبراهيم تهلل حين رأى مساقا من القرنين ذبح الخروف بداله رمزي ليسوع في فداءه ذبح الخروف بداله رمزي ليسوع في فداءه قلبك يا عطرة يا أمي مليان بالبركات يروينا بيك نماجيب يشبعنا بالعظام قلبك يا عطرة يا أمي مليان بالبركات يروينا بيك نماجيب يشبعنا بالعظام في كل يوم قدام بدينا عمل كل الناس في كل يوم قدام بدينا عمل كل الناس ابنك رآه يعقوب السلم المنصوب وملايكة طلعوا نازلة تسبح المحبوب ابنك رآه يعقوب السلم المنصوب وملايكة طلعوا نازلة تسبح المحبوب ده باب السما في جلاله وبيت الله في جماله ده باب السما في جلاله وبيت الله في جماله
بك يا عطرة يا أمي مليان بالبركات يروينا بيك نماجيب يشبعنا بالعظام صومك يا عطرة يا أمي مليان بالبركات يروينا بيك نماجيب يشبعنا بالعظام في كل يوم قداس بدينا عمل كل الناس في كل يوم قداس بدينا عمل كل الناس شفاعتك يا عذرة قوية مقبولة من الديان دخلت بيت زكريا حركت المعمدان شفاعتك يا عذرة قوية مقبولة من الديان دخلت بيت زكريا حركت المعمدان والشيخ شافك وصرخ له اطلق عبدك بسلام والشيخ شافك وصرخ له اطلق عبدك بسلام
بك يا عطرة يا أمي مليان بالبركات يروينا بيك نماجيب يشبعنا بالعظام صومك يا عطرة يا أمي مليان بالبركات
بشرية شبعنا في كل شيء ما عدا الخطية يسوع تجسد منك أخذ طبيعة بشرية شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية أعطانا نصرة أبدية وسحق لنا راس الحياة أعطانا نصرة أبدية وسحق لنا راس الحياة
بك يا عذرا يا أمي مليان بالبركات يروينا بالتماجيد يشبعنا بالعظام سمك يا عذرا يا أمي مليان بالبركات يروينا بالتماجيد يشبعنا بالعظام في كل يوم قداس بدينا عبال كل ناس في كل يوم قداس بدينا عبال كل ناس انكروا زي شفاعتي يا عذراء يا أم النور والإنجيل في شهادتك تطوبني كل الدهور انكروا زي شفاعتي يا عذراء يا أم النور والإنجيل في شهادتك تذوبني كل الدهور ينكروا ازاي آية الإنجيل ينكروا ازاي آل صبت اللي شدت ليكي بدليل سكوت جنينها بابتهاجات ينكروا ازاي آية الإنجيل ينكروا ازاي آل صبت اللي شهدت ليكي وبدليل سجود جنينها بابتهاجات
انكروا زي شفاعتي يا عذراء يا أم النور والإنجيل في شهادتك تذوبني كل الدهور انكروا زي شفاعتي يا عذراء يا أم النور والإنجيل في شهادتك تذوبني كل الدهور ينكروا ازاي المعجزات ينكروا ازاي الظهور ده ظهورك سبب تعزيات وبرك على مر العصور ينكروا ازاي المعجزات ينكروا ازاي الظهور ده ظهورك سبب تعزيات وبرك على مر العصور
انكروا زي شفاعتي يا عذراء يا أم النور والإنجيل في شهادتك تذوبني كل الدهور انكروا زي شفاعتي يا عذراء يا أم النور والإنجيل في شهادتك تذوبني كل الدهور
ينكروا ازاي انك ام الله ينكروا ازاي انك ام القدوس رغم انكارهم هي في سماء بتشفع لصغار النفوس ينكروا ازاي انك ام الله ينكروا ازاي انك ام القدوس رغم انكارهم هي هي في سما بتشفع في صغار النفوس كيروز زي شفاعتي يا عذراء يا أم النور والإنجيل في شهادتي تطوبني كل الدهور كيروز زي شفاعتي يا عذراء يا أم النور والإنجيل في شهادتي تطوبني كل الدهور
فوق مجدك العظيم فوق مجد الشاروبين فوق مجدك العظيم فوق مجد الشاروبين وسموتي في علاك فوق أجناد وملوك وسموتي في علاك فوق أجناد وملوك يا مريم يا مريم يا مريم يا بتول قد لبست ثوب النور وضعت للطهور قد لبست ثوب النور وضعت للطهور لن تزل أنغام اسمك بلسم يشفي الصدور لم تزل أنغام اسمك بلسم يشفي الصدور يا مريم يا مريم يا مريم يا بتول فوق مجدك العظيم فوق مجد الشاروبين فوق مجدك العظيم فوق مجد الشاروبين وسموتي في علاك فوق أجناد وملوك وسموتي في علاك فوق أجناد وملوك يا مريم يا مريم يا مريم يا بدور يا ترنيم من نسيم همسه لحن يذوب يا ترنيم من نسيم همسه لحن يذوب اسمك للحب شدو عطره يسبي القلوب اسمك للحب شدو عطره يسبي القلوب يا مريم يا مريم يا مريم يا بتول فوق مجدك العظيم فوق مجد الشاروبين فوق مجدك العظيم فوق مجد الشاروبين وسموتي في علاك فوق أجناد وملوك وسموتي في علاك فوق أجناد وملوك يا مريم يا مريم يا مريم يا بدور في تواضع عجيب صرت أما للإله في تواضع عجيب صرت أما للإله في خشوع صار صمتك ينشد له الصلاة في خشوع صار صمتك ينشد له الصلاة يا مريم يا مريم يا مريم يا بتول